بسم الله الرحمن الرحيم طبعا بعد ما عذبتكم بقراية مقاطع كتير ملهاش لازمة المفروض بقى في الإصحاح العاشر من رسالة بولس الثانية إلى أهل كورنثوس في كلام مفيد يعني المفروض طيب الرد على التهم الموجهة إليه في بس نقطة عاوز أتأكد منها لما احنا كنا بنقرا في المدخل كان بي- بولس بيقول إن في ناس بيجعلوا في وسطهم بيجعل نفسه في وسطهم دي في 11 آه، 21 ل 23 نبص عليه بس كده 11 21 أيوه اللي هي بتقول على سبيل الهوان أقول كيف أننا كنا ضعفاء ومش عارف مين أهم عبرانيون فأنا أفضل ماشي طيب نبدأ نقرأ في الإصحاح العاشر الرد على التهم الموجهة إليه بولس بيرد على ناس قالوا عنه كلام يعني ثم أطلب إليكم بوداعة المسيح وحلمه أنا نفسي بولس الذي في الحضرة ذليل بينكم وأما في الغيبة فمتجاسر عليكم هو المفروض ده كلام ايه ده كلام كان بيتقال على بولس فهو بيقول يعني انتوا بتقولوا عني كده فيما معناه هو بعد كده هيذكر ان فعلا في ناس قالت عنه كده فهو بيح- بيقول يعني وغالبا برضو الرسالة دي هي اللي بيقول فيها لا يظن أحد أني غبي وإلا فاقبلوني ولو كغبي يعني واضح ان دي كلها ب- اتهامات لبولس وبعدين بولس بدا يقول ماشي انتوا انا غبي انا غبي بالوني غبي ومش عارف مين والكلام ده كله يعني فواضح ان دي كلها كان كلام يقال على بولس وهو بيحاول يرد على نفسه او يقول ماشي ات- اه، اعتبروني كده واسمعوا كلامي وخدوني على قد عقلي والكلام ده كله فهو بيقول انا نفسي بولس الذي في الحضرة ذليل بينكم يعني لما باجيلكم لما باجيلكم ما بقدرش اعمل حاجة وما بقدرش افرض نفسي عليكم ولا حاجة زي كده وماليش سيطرة عليكم واما في الغيبة لما باجي بقى اكتب لكم رسائل وانا بعيد عنكم فمتجاسر عليكم وبشد عليكم وبزعق لكم وبقول لكم انتوا ما فيكوش حد عاقل يحكم والكلام اللي قاعد يقول واجي لكم بعصايه ولا ما اجيش بعصايه والكلام اللي بيقعد يقوله ده ولكن اطلب ان لا اتجاسر وانا حاضر بالثقه التي بها ارى اني ساجترئ على قوم يحسبوننا كاننا نسلك حسب الجسد يعني ايه النص ده عاوزين نطلعه في الترجمه يعني دي تهمه كانت بتقال عليه يعني احنا في كورنثوس الثانيه عشرة اتنين ونعمل مقارنة راجيا ألا, تضطر... أد- ألا تضطروني لأني أكون جريئا عند حضوري فألجأ إلى الحزم الذي أظن أني سأجترئ عليه في معاملة من يظنون منكم أننا نسلك وفقا للجسد العربية المشتركة بتقول يظنون أننا نسلك سبيل الجسد اليسوعية أننا نسير سيرة بشرية الإنجيل الشريف يظنون أننا نعيش حسب هذه الدنيا والبوليسية اللي نفسي أحطها ورا بقية الترجمات العربية سأ- سأتجاسر بها على قوم يحسبوننا نسلك بحسب الجسد هو غالبا المقصود بحسب الجسد يعني بمزاجنا مفيش إرشاد من الروح القدس أو حاجة زي كده ناس بيقولوا له أنت ماشي على مزاجك وزي ما أنت عايز يعني لأننا وإن كنا نسلك في الجسد لسنا حسب الجسد نحارب إذ أسلحة محاربتنا ليست جسدية بل قادرة بالله على هدم حصون هادمين ظنونا وكل علو يرتفع ضد معرفة الله ومستأسرين كل فكر إلى طاعة المسيح ومستعدين لأن ننتقم على كل عصيان متى كملت طاعتكم أتنظرون إلى ما هو حسب الحضرة إن وثق أحد بنفسه أنه للمسيح فليحسب هذا أيضا من نفسه أنه كما هو للمسيح كذلك نحن أيضا للمسيح فإني وإن افتخرت شيئا أكثر بسلطاننا الذي أعطانا إياه الرب لبنيانكم لا لهدمكم فده نص بيتكلم على موضوع السلطان اللي هم بيقولوا ان سلطان الكهنه او الاساقفه والاسرار ده هو حاجه وراثه من المسيح زي ما قيل في انجيل متى ان انت بطرس وعلى هذه الصخره وبعدين كلم تلاميذه وقال لهم ان انتوا ما ربطتموه على الارض يكون مربوطا في السماء هو برضه بي بيضع نفسه من ضمن هؤلاء الرسل اللي ليهم سلطان مسلم من المسيح فهو بيقول بسلطاننا الذي اعطانا اياه الرب لبنيانكم لا لهدمكم لا لا اخجل لئلا اظهر كاني اخيفكم بالرسائل لانه يقول واحد بيقول احنا ما نعرفش هو مين الرسائل ثقيله وقويه واما حضور الجسد فضعيف والكلام حقير تعال نبص كده على النص ده ونبص على كم تفسير في السريع كده ده النص عشرة عشرة ترجمة الحياة بتقول فمنكم من يقول رسائله شديدة اللهجة وقوية أما حضوره الشخصي فضعيف وكلامه حقير العربية المشتركة فيقول أحدكم رسائل بولس قاسية عنيفة ولكنه متى حضر بنفسه كان شخصا ضعيفا وكلامه سخيفا اليسوعية ورب قائل يقول إن رسائل شديدة الواقع قوية العبارة ولكن إذا حضر بنفسه كان شخصا هزيلا وكلامه سخيفا نبص بالمرة على الإنجيل الشريف ربما يقول واحد خطابات بولس قاسية وعنيفة لكنه وهو موجود فهو ضعيف وكلامه تافه ما علينا نبص كده على تفسير ده بيقول حاجة لا تفسير التطبيق كده يبدو أن الرسول بولس لم يكن خطيبا مفوها ولو, أن ولو أنه كان محاورا ممتازا ولكنه استجاب طائعا لدعوة الله وبشر المسيحية في ربوع الإمبراطورية كان موسى مش عارفين لا لا لا طيب ممكن يكون فعلا ده دليل ان حد بيكتب له الرسائل مش هو بيكتبها بنفسه عاوز ابص كده على ادم كلارك بيقول ايه ادم كلارك and he boasts of high powers and that he can do great things uh, but his bodily when you behold him مش عارف مين مش جايب مش جايب سيرة إن حد بيكتب له أو this seems to be the spirit and design of the sinner many both among, uh, many both among the ancients and moderns have endeavored to find out the ground describe مش عارف مين أي كلام فاضي اتهم بأنه ده تدرس يعقوب ملطي اتهم بأنه عنيف في رسائله يظهر سلطانا ليس له بينما في الحضرة ضعيف في جسمه كما في كلماته يستخف به الفلاسفة والحكماء المتعلمون وجاء عنه في مش عارف انه كان قليل الجسم محني الظهر يكاد يكون كالقوس وجهه شاحب طويل ومجعد اصلع عيناه متقذتان نارا لحيته طويلة كثيفة يتخلله شعر, شعر رمادي قال كاتب يوناني قديم كان بولس قليل الجسم طوله حوالي ثلاثة أذرع ومع هذا فقد لمس السماء ما علينا طيب نبص بنيامين لا أنطونيوس فكري ما فيش حاجة طيب ماشي هو بيقول واما حضور الجسد فضعيف هو ده الجزء اللي هم بيقولوا يعني هو الا يعني في الجسم والكلام حقير فواضح ان هو ما بيعرفش يتكلم كويس لكن هو هو ممكن يكون معنى كده والكلام ده يعني انا اعرفه شخصيا في بعض المسيحيين عاملين اسود لما بيجوا يكتبوا PDF ات او على منتديات او حاجات زي كده لكن لما يجي ايه تناقشوا صوت على البالتوك او كلام يكون مباشر يعني تسمعه ما يعرفش يقول كلمتين على بعض علشان كده هم بيحبوا ايه الحوارات المكتوبة يعمل فيها أسد ويلون خطوطه ويكبرها ويصغرها ويحط صور وينسقها ومش عارف مين يبقى أسد كتابة لكن هو إيه ما بيعرفش يتكلم ولا يجمع يقول كلمتين على بعض مثل هذا فليحسب هذا يعني اللي بيقول الكلام ده أنا أرد عليه وأقول له الكلام ده أننا كما نحن في الكلام بالرسائل ونحن غائبون هكذا نكون أيضا بالفعل ونحن حاضرون لأننا لا نجترئ أن نعد أنفسنا بين قوم من الذين يمدحون أنفسهم ولا أن نقابل أنفسنا بهم بل هم إذ يقيسون أنفسهم على أنفسهم ويقابلون أنفسهم بأنفسهم لا يفهمون ولكن نحن لا نفتخر إلى ما لا يقاس بل حسب قياس القانون الذي قسمه لنا الله قياسا للبلوغ إليكم أيضا ال- النص ده ملوش فايدة قوي لكن هنا بيذكر كلمة آه، قانون اللي هو فيما بعد تم استخدام الكلمة دي في دي كتب قانونية ولا مش كتب قانونية والكلام ده كله هو المقصود طب نبص على النص ده في الترجمات عشرة 13 الحياة بتقول ايه اما نحن آه، بل بما يوافق بل بما يوافق حدود القانون الذي عينه لنا الله لنصل اليكم ايضا العربية المشتركة بل نقتصر في ذلك على ما قسم الله لنا في حدود ب- بل آه، بلغنا بلغنا به اليكم بل افتخار يوافق القياس الذي قسمه الله لنا كذا كذا كذا احنا آم، كانونوس دي كلمة كانونوس جاية من كلمة اليونانية كانون الكلمة اليونانية قانون معناها زي ما قلنا مقياس معيار ال- المعنى اللغوي يعني انه مقياس معيار دستور شيء بيمشي على وفقه او على اساسه وهكذا يعني فهو بيقول كأن بولس بيقول بل حسب قياس القانون كلمة قانون كأن معناها حاجة احنا بنمشي على أساسها زي مسطرة متر بتاع حاجة زي كده بل على قياس القانون الذي قسمه لنا الله ل- قياسا ل- للبلوغ إليكم أيضا ما علينا لأننا لا نمدد أنفسنا كأننا لسنا نبلغ إليكم إذ قد وصلنا إليكم أيضا في إنجيل المسيح غير مفتخرين إلى ما لا يقاس في أتعاب آخرين بل راجين إذا بل راجينا إذا نما إيمانكم أن نتعظم بينكم حسب قانوننا بزيادة لنبشر إلى ما ورائكم لا لنفتخر بالأمور المعدة في قانون غيرنا وأما من افتخر فليفتخر بالرب لأنه ليس من مدح نفسه هو المزكى بل من يمدحه الرب طبعا موضوع بل من يمدحه الرب دي هو غالبا الرب هنا مقصود بها المسيح لكن كان في نصوص زيها في آه، انجيل يوحنا اللي هو بيقول ان كنت امجد نفسي ليس مجدي شيئا والكلام ده كله نطلع النصوص دي بالمره آه، ادي فان دايك نبص ان كنت امجد نفسي اهو يوحنا 8 54 إن كنت أمجد نفسي فليس مجدي شيئا أبي هو الذي يمجدني الذي تقولون أنتم إنه إلهكم فهو بيقول لما كان بيقول لنفسه إن الحوار بتاع أبونا إبراهيم تهلل بأن يرى يومي وراء وفرح ومش عارف مين ولما قال لهم إن حرركم الابن فبالحقيقة تكونون أحرارا وإن هو لو أمنتم هيبقى ليكم حياة أبدية ومش هتموتوا فراح قال لهم اليهود قالوا له من تجعل نفسك أنت أعظم من الأنبياء اللي ماتوا بتعمل نفسك أعظم منهم فهو بيقول بقى أجاب يسوع إن كنت أمجد نفسي فليس مجدي شيئا أبي هو الذي يمجدني الذي تقولون أنتم أنه إنه إلهكم فهو بيقول هنا فقال له اليهود الآن علمنا أن بك شيطان فهو بيقول إن كان أحد يحفظ كلامي فلن يذوق الموت إلى الأبد فهو بيقول أنت عامل نفسك أعظم من إبراهيم الذي مات والأنبياء ماتوا فهو بيقول بقى قدري مش علشان أنا بمجد نفسي ده ربنا هو اللي وضعني في الموضع ده يعني ماشي الإصحاح 11 بولس والرسل الكذابون المقاطع دي بتوضح ان في ناس تانيين كانوا شغالين دعوة لمعتقدات على التوازي مع بولس وهو كان شغال في ناس تانيين كانوا شغالين غيره واضح ان هم كانوا بيقولوا بمعتقدات ايه مختلفة عن اللي هو كان بيقولها فهو بيقول ليت ليتكم تحتملون غباوتي قليلا بل انتم محتملين فهو غالبا موضوع غباوتي دي على اساس ايه كان في بعض الناس كانت بتقول عنه انه غبي وبيتكلم بيقول كلام سخيف ومش عارف مين والكلام ده كله فهو بيقول يعني بتقولوا عني غبي احتملوني كغبي يعني بل انتم محتملين فاني اغار عليكم غيره الله لاني خطبتكم لرجل واحد لاقدم عذراء عفيفه للمسيح ما علينا بالمثل الغريب ده ايه روح النفس يقصد او الروح العذراء عذراء مين اللي هو اقدم عذراء عفيفه اللي هي نفس مؤمنه طيبه اه المؤمنين يعني دول كانهم آه آه مخطوبين للمسيح يعني
ناس بلا خطيه يعني ايه يعني هو المفروض ان هو يقدمهم لا مش ناس بلا لا يعني خطيه هو المفروض اقصد ان هو يقدم- يقدمهم للمسيح مطهرين من الخطيه يقدمهم له مؤمنين صحيحين يعني اه ولكنني اخاف انه كما خدعت الحيه حواء بمكرها هكذا تفسد اذهانكم عن البساطه التي في المسيح فهو واضح ان في ناس ايه بيضلوا المؤمنين دول هو بيقول لهم انا خطبتكم للمسيح وخلاص انتوا بقيتوا مؤمنين ومع المسيح والحوار ده كله فهو بيقول انا خايف بعد ما امنتم فيما معناه ترجعوا ترتدوا فهو هنا برضو زي ما بولس قال في رسالة تانية ان خطية ادم اساسها حواء ان الشيطان اغوى حواء والحية اغوى حواء وحواء راحت اكلت ادم فادم ما كانش له ذنب في الموضوع ما علينا يعني طيب كما خدعت الحية حواء بمكرها هكذا تفسد أذهانكم عن البساطة التي في المسيح موضوع البساطة دي عاوز أشوف هما بيترجموها إيه دي آه، كورنثوس الثانية 11 كام ثلاثة ونجيب كومبير غير أني أخشى أن تضلل عقولكم عن الإخلاص والطهارة تجاه المسيح مهما مثلما أغويت الحية المكرية حواء العربية المشتركة لأني أخاف أن تزول بصائركم عن الصدق والولاء الخالص للمسيح مثل حواء مش عارف مين اليسوعية لكني أخشى عليكم أن يكون مثلكم مثل حواء التي أغوتها الحية بحيلتها فتفسد بصائركم وتتحول عن صفائها لدى المسيح ماشي تيس أبولوتيس أبولوتيس دي. هي دي الكلمة دي اللي ترجموها بساطة معناها إيه بقى؟ يا قاموس سترونج قال لك آه، singleness that is sincerity without definition or self-seeking مش عارف ايه generosity sincerity دي معناها آه، إخلاص وصدق و singleness دي برضو نوع من انواع الاخلاص يعني عزوبية اخلاص يعني تمام فهو ده ال- آه، ده المقصود يعني ان هم للمسيح صافيين ومخلصين له هيجوا ناس زي الحو زي الحيه ت- تغويكم وتبعدكم عن المسيح فانه ان كان الاتي يكرز بيسوع آخر لم نكرز به ده كلام جامد يعني ناس بتيجي تبشر بيسوع آخر يعني إيه بيسوع آخر فإنه إن كان الآتي يكرز بيسوع آخر لم نكرز به يعني تعليم غير تعليم يعني وصف وصفهم للمسيح غير اللي بولس قاله عن المسيح يعني هو بيعلم ده المقصود.
عقيده تانية فهو مختلفة عن بيقول- العقيدة اللي بيعلمها.
ده نجيب النص اللي بعديه فانه ان كان من ياتيكم يبشر بيسوع اخر لم نبشر به نحن اليسوعية فلو جاءكم احد يبشركم بيسوع اخر غير الذي بشرناكم فاذا جاءكم احد ينادي بيسوع اخر آه، مش عارف مين الانجيل الشريف بيقول لانكم على تم الاستعداد ان تقبلوا ان كان واحد ياتي اليكم ليبشركم بعيسى اخر غير الذي بشرناكم به. طيب انا واقف التسجيل ثانيه على بال ما نبص على بعض التفاسير النص ده المفروض يتبحث عنه أكتر فإن فإنه إن كان الآتي يكرز بيسوع آخر لم نكرز به هنا انا فاتح التفسير بتاع ال College Press NIV يعني اللي هي ال New International Version دي ترجمه انجليزيه معمول لها تفسير ما علينا هو من ضمن افضل التفاسير الاجنبيه هو بيتكلم بيقول ان في إيه، كذا إيه، معنى للنص ده هو قطعا احنا ما نقدرش نعرف بالظبط ايه هو ال- ايه ايه هو الموضوع او الصفات اللي كان الناس دي بيقولوها عن المسيح وهي مخالفه للي بولس بيقولها عن المسيح هو هنا في النص كاتب يسوع اخر روحا اخر انجيلا اخر تمام فالموضوع ده على فكره مصيبه سودة وكبيره ليه بقى انجيل اخر ده المقصود بيه الرساله ككل اللي بولس كان بيبشر بيها فبولس كان بيبشر ايه صلب موت قيامه من الاموات فواضح ان دول كانوا ايه بيقولوا ببشاره اخرى بشاره المقصود بها ايه يعني وسيله اخرى للدخول الى الملكوت فبعض المفسرين ممكن يقول لك ده بيتكلم عن الطوائف المسيحية الأخرى المبكرة اللي كانت بتقدم وسائل أخرى لدخول الجنة زي الغنوصيين عن طريق المعرفة أو حاجات ملهاش علاقة بالصليب بغض النظر هم كانوا بيؤمنوا بالمسيح اتصلب ولا ما اتصلبش لكن ده المقصود إنجيل آخر مقصود بيها وسيلة أخرى لدخول الجنة غير اللي احنا بنبشركم بيها تمام طيب روح آخر دي غالبا المقصود بيها إن في اختلاف ما بين المسيحيين الأوائل بخصوص مواهب الروح القدس اللي هي اللي كان بيحكي عنها قبل كده التنبؤ والتكلم بألسنة والترجمة ومسحة المرضى والأفلام دي كلها اللي كان بيحكي عنها وكان يقول لك مش كل الناس تتكلم بألسنة في وقت واحد وقعد يحكي عنها كتير وكانت من ضمن المقاطع المملة في تقريبا كورنثوس ال- الأولى صح؟ طيب الموضوع بقى بتاع يسوع آخر يسوع آخر دي أولا التفسير ده بيشير إلى نقطة بس دي مفروض يتبحث فيها أكتر بولس قال هنا يسوع ما قالش مسيح رغم انه الخلاصة ما بيستخدمش اسم يسوع كتير فلازم نطلع النصوص اللي فيها بولس بيستخدم فيها يسوع بولس بيستخدم فيها مسيح بولس بيستخدم فيها يسوع المسيح المهم في الحوار انه ما قالش مسيح في النص ده فواضح ان ده له علاقه برضو بالخلاص لان بولس بي كان لما امن قال ان يسوع هو المسيح وقال ان يسوع ابن الله والموضوعين دول ليهم علاقه بالصلب والموت والقيامه من الاموات اللي هي الوعظات اللي كان بيقولها في اعمال الرسل تمام فبما انه كانه يعني لما بيشير الى يسوع اخر كانه بيقصد ان هذه الهيئه او الوصف ده ليسوع لا يجعله المسيح فاهمين ازاي وزي ما بولس كان بيؤمن المسيح ده كما هو مكتوب في الكتب ان هو يتألم ويموت كما في الكتب ويصلب ويقوم في اليوم الثالث كما في الكتب الكلام ده موجود فين ده احنا قريناه في في كورنثوس الاولى في اخر كورنثوس الاولى اهو كورنثوس الاولى 15 ثلاثة فاني سلمت اليكم في الاول ما قبلته انا ايضا ان المسيح واخد بالك فهو كأن كأن بما انه قال بيقولوا بيسوع اخر وما قالش كلمة مسيح فكأن وصفهم ده للمسيح اسف وصفهم ده ليسوع ما يجعلوش المسيح طب وهو ازاي يبقى المسيح زي ما هو بيقول ان المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب وأنه دفن وأنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب وبعد كده الظهورات بتاعته فهو بعض المفسرين كأنهم بيقولوا بما أنه ما استخدمش لفظة مسيح يبقى رؤيتهم عن يسوع ما يجعلوش المسيح ورؤية بولس عن المسيح أنه يتصلب ويموت ويقوم من الأموات فواضح ان دول ما كانوش بيقولوا بكده في بعض العلماء التانيين بيقولوا برضو في, ال... في برؤية الفرق الغنوصية الأخرى في المسيح انه كان مجرد روح او انه كان ايون من الايونات وخرج من الملء اللي هو البليروما ايا كان الفكر الغنوصي اللي بيتكلم عن المسيح وده الفكر اللي ظاهر قوي في انجيل يوحنا ان هو في البدء كان الكلمه وكان الكلمه عند الله والكلمه كانت الهيه والكلمه دي كانها نزلت من السماء وصارت بشرا يعني الاله في بيخرج منه آه، ال- آه، كائنات الهيه كتير وبعدين الكائن الالهي ده نزل وعاش على الارض كانسان علشان يعطي الناس المعرفه اللي هو خدها منين من السماء من معرفته السماويه نزل أع- اعطى هذه المعرفه للبشر علشان ايه يعرفون الحق والحق يحررهم او هذه الحياه الابديه ان يعرفوك فينالوا الحياه الابديه عن طريق المعرفه او ان حرركم الابن من السجن الجسدي اللي عايشاه الارواح فبالحقيقه تكونون احرارا ايا كان فدي مشكله ان دول بيعطوا صوره اخرى للمسيح وبيعطوا وسيله اخرى للخلاص فصورتهم او فهمهم عن يسوع ما بيخلوش المسيح بحسب معتقد بولس ففي مشكله ان اكيد اكيد الوصف ده له علاقه بمساله ان بولس بيقول انه اتصلب ومات وقام من الاموات تمام يعني هو كون هنا اللي هو قال يسوع اخر يبقى يسوع غير المسيح اه يس... نظرتهم في يسوع ما تخليهوش المسيح زي ما انا بقول وكون ان هو خلي بالك قال برضو انجيل اخر فلازم نقول ايه ايه إنج... ايه انجيل بولس او ايه بشاره بولس هو نفس اللي بيقوله اللي انا سلمتكم اللي هو ان المسيح يقتل ومش عارف مين ويصلب ويدفن وفي اليوم الثالث يقوم حسب الكتب حسب الكتب دي الفكره بتاعت بولس تمام لكن انا هبقى احط النص ده في بالي او ممكن يبقى فيما بعد نبص على كل التفاسير في النص ده لكن التفسير اللي انا فاتحه انا طبعا برنامج اللوجوس ده بيتاح لي بص كم بالعبيط تفاسير انجليزي تمام وميزتها ان انا بدوس على التفسير بيفتحها لي على ال- المقطع بالظبط ال NET Bible بيقول الترجمه في النص الن- النص ده المفروض يترجم كالاتي خلينا نفتح دي ترجمة ال NET Bible For if someone comes and proclaims يعني ايه proclaim هنا قال لك translation note preaches preaches يعني يبشر او ينشر او يدعو فهو هنا بيشير الى ايه ناس بتبشر وبتنشر فكر معين بتبشر بايه another Jesus different from the one we proclaimed فكاتب هنا ايه another Jesus whom we have not proclaimed دي الترجمة الحرفية هو هنا كاتب ايه تي ان GRK يعني اليوناني بيقول كده بس هو بيترجمه بطريقة تانية معناها ضمنيا كده اليوناني بيقول ايه ان ده بيبشر بيسوع اخر غير اللي احنا بشرنا بيه تمام وبعدين eh, or if you receive a different spirit than the one we received روح اخر غير اللي احنا قبلناها eh, قصده مواهب الروح القدس والحاجات دي كلها برضو ال- التعليق اليوناني a different spirit which you did not receive روح اخرى غير اللي انتوا ايه eh, اعتمدتم بيها وحلت عليكم والكلام ده كله or a different gospel than the one you accepted. A different gospel which you did not accept. إنجيل آخر أنتوا رفضتوه. تمام؟ You endure it very well. يعني هو هو عاوز يقول هو بولس بيوضح بغض النظر يعني كنيسة كورنثوس هنا واضح ان هي ما اتبعتش الناس دي لكن بولس كان ايه خايف لا يضلوا زي ما الحية ضلت حواء فهو بيقول اه الناس دي ما ارتدتش او ما راحتش للايمان ده لكن هو بيوصف شكل الايمان او البشاره او الدعوه اللي عرضت عليهم انه يسوع اخر وروح اخر وانجيل اخر فقطعا بما انه جمع الثلاث حاجات دول يعني كانه بيقول من الاخر دين تاني مختلف تماما لكن له علاقه بمين بيسوع غير اللي بشر بيه بولس كويس قوي فهو بيقول كورنثوس الثاني 11 4 فإنه إن كان الآتي يكرز بيسوع آخر لم نكرز به أو كنتم تأخذون روحا آخر لم تأخذوه أو إنجيلا آخر لم تقبلوه فحسنا كنتم تحتملون لأني أحسب أني لم أنقص شيئا عن فائق الرسل ال- ال- النص ده برضو المفروض ي- يبحث فيه جامد ليه بقى لان هو كانه بيربط الكرازه ده هي اللي هي يسوع اخر وروح اخر وانجيل اخر بحاجه ليها علاقه برسل المسيح تمام هنا هنشوف هو قصده ايه انه فائق الرسل الرسل دول مالهم وان كنت عميا في الكلام فلست في العلم بل نحن في كل شيء ظاهرون لكم بين الجميع أم أخطأت خطية إذ أذللت نفسي كي ترتفعوا أنتم لأني بشرتكم مجانا بإنجيل الله سلبت كنائس أخرى آخذا أجرة لأجل خدمتكم وإذ كنت حاضرا عندكم واحتجت لم أثقل على أحد العبارة دي احنا كنا اتكلمنا عنها قبل كده ان ال... نبص عليها في الترجمات احنا فين في كورنثوس الثانية 12 8
بيقول ايه الجزء الاخراني ده اللي هو واذ كنت حاضرا عندكم واحتجت لم اثقل على احد دي مش موجوده غير في الفان دايك يعني يعني حتى لو انا بصيتها في العدد التاسع وحين كنت عندكم لم اثقل على احد منكم وسد حاجات الاخوه لان نحتاج السد والاخوه الذين في مقدونيا ومن اثقل على احد منكم حين كنت بحاجه انا بينكم ولو كنت بينكم رايت اني بحاجه انا مكلف عن شيء طيب هم شكلهم يا اما ال- المقطع ده هم مقسمين النص بشكل مختلف يعني يعني هفتح الفان دايك اهو لان احتياجي سده الاخوه الذين اتوا مقدونيا وفي كل شيء آه، حفظت آه، اسف ده النص بتاعنا سلبت كنائس اخرى اخذا اجره لاجل خدمتكم واذ كنت حاضرا عندكم واحتجت لم اثقل على احد تمام لان احتياجي سد الاخوه الذين اتوا في مقدونيا دي ال... دي ال- الفان دايك الحياه ظلمت كنائس أخرى بتحميلها نفقة خدمتكم وحين كنت عندكم واحتجت لم أثقل على أحد منكم آدي دي نفس العبارة طيب في العربية المشتركة فهل أخطأت حين حملت إليكم مجانا بشرة الله وأذللت نفسي لترتفعوا آه، أنتم حرمت كنائس أخرى وأخذت منها نفقة لخدمتكم وما ثقلت على أحد منكم حين كانت بي حاجة وأنا بينكم دي برضو نفس العبارة يبقى هي ال- آه، التقسيم هم مقسمينها آه، بدل ما العبارة دي تبع العدد الثامن قسموها على العدد التاسع ولما كنت بينكم رأيت أن بي حاجة لم أكلف أحدا شيئا طيب هي سلبت دي في الفان دايك ما تجيش اللي هو كان بيسرق او حاجه زي ديت إيه؟
سلبت دي في الفان دايك ما تحيش اللي هو ما هو مش حرام.
سلبته مش بس في الفان دايك سلبت دي فان دايك وسلبت في اليسوعية وكانت آخر هو القصد ده اللي ممكن تعزيز تتفهم بمعنى ان هو كان بيسرق او كده يعني او بينهب او بيسرق هو ما كانش حكيم في اختيار ألفاظه ال- لقد سلبت كنائس أخرى برضه في الإيه البوليسية فهي ال- الكلمة اليونانية ندور عليها كده إيه نظامها ἄλλας ἐκκλησίας ἐσύλησα هي دي هي معناها ادي قاموس سترونج بيقول لك to strip يعني ينزع بتترجم rob يعني يسرق تمام دي معنى الكلمه في قاموس سترونج في قاموس تاير to rob despoil يسرق او despoil دي يعني ياخدها منهم يعني يسلب معناها سرقه هو غالبا المقصود ان ان بولس ما سرقش او يعني انا مش احب ادافع عنه يعني لكن هم بيفسروه ان بولس حملهم نفقاته فهو كانه ايه بيصف تحميلهم لنفقاته ان هو كان بيسرقهم كده ما علينا لكن هو النص بيستخدم لفظه اللي هي سلبته دي معناها انا سرقت المقطع ده واذ كنت حاضرا عندكم واحتجت لم اثقل على احد في الترجمات التانية بيحطوها تبع العدد التاسع لأن احتياجي سده الإخوة الذين أتوا من مقدونيا وفي كل شيء حفظت نفسي غير ثقيل عليكم وسأحفظها واضح إن هم كانوا ناس إيه ما بيردوش يطلعوا القرش يعني فهو كان ايه انا يا عم مش ربنا ما يحوجني ليكم الحمد لله في ناس تانية بتصرف عليا مش هطلب منكم قرش حق المسيح فيا ان هذا الافتخار لا يسد عني في اقاليم اخائيه لماذا قال انني لا احبكم الله يعلم ولكن ما افعله سافعله لاقطع فرصه الذين يريدون فرصه كي يوجدوا كما نحن ايضا فيما يفتخرون فواضح انه بيتكلم على ناس كانهم ايه بينافسوه في الخدمه وبينافسوه في انه عاوز عاوزين يبقوا هم رؤساء كنائس زيه يعني العدد 13 بيقول ايه لأن مثل هؤلاء هم رسل كذبة فعلة ماكرون مغيرون شكلهم إلى شبه رسل المسيح سبحان الله والله العظيم أنا أعتقد أعتقد إن هو الموضوع ده كان إيه آه، سيان ال- التلاميذ الحقيقيين كانوا بيقولوا على بولس كده انت نصاب وضلالي وكذاب وعامل نفسك زينا وبتضحك على الناس وعامل زي الحية وعلشان تخدعهم وبتبشرهم بيسوع آخر وبروح آخر وبإنجيل آخر لكن بولس برضو غالبا كان بيقول نفس الكلام عليهم هم اللي هم الرسل الحقيقيين طبعا المسيحي ما بيؤمنش بالكلام ده المسيحي بيؤمن فعلا بولس من رسل المسيح فعلا ظهر له المسيح احنا قلنا الحوار ده ايه دايرة مغلقة بدايتها بولس ونهايتها بولس علاقة بولس بتلاميذ المسيح مذكورة فين في أعمال الرسل وأعمال الرسل كتبها مين لوقا تلميذ بولس طب لوقا كان هيجيب الأخبار دي منين عن طريق بولس فهو الدايرة لفة على بولس يعني ولا عجب لأن الشيطان نفسه يغير شكله إلى شبه ملاك نور فليس عظيما إن كان خدامه أيضا يغيرون شكلهم كخد- كخدام للبر الذين نهايتهم تكون حسب أعمالهم يعني هو هو عاوز ايه اذا الشيطان نفسه يقدر يغير شكله يبقى شبه الملائكه فمش بعيد كمان ايه تلاميذه او خدامه يظهروا كانهم ايه ناس كويسين يعني ما علينا انا اعتقد اعتقاد راسخ ان هو بولس اللي كان ابن لذينه إيه، بيعمل نفسه زي- من تلاميذ المسيح وهو مش من تلاميذ المسيح فعلا نكمل بعد العشاء كده ان شاء الله فهو النص المهم ده بتاع كورنثوس الثانية 11 4 ندخل بقى في ايه آلام بولس في خدمة المسيح بيقول أقول أيضا لا يظن أحد أني غبي وإلا فاقبلوني ولو كغبي لأفتخر أنا أيضا قليلا الذي أتكلم به لست أتكلم به بحسب الرب بل كأنه في غباوة في جسارة الافتخار هذه يعني هو خلي بالك ايه كانهم هم بيهزقوه بيقولوا له ده غبي وضعيف في الجسد وكلامه سخيف والكلام ده كله فهو بدا يعمل ايه بدا ينفخ في نفسه ويتفاخر والكلام ده كله علشان خاطر يثبت ان هو ايه, إيه كويس مش غبي او كده يعني فهو بيقول الكلام الذي اتكلم به لست اتكلم به بحسب الرب يعني اللي انا هقوله دلوقتي ال- مش المسيح اللي قايل لي اقول الكلام ده ولا حاجه زي كده بل كانه في غباوه في جساره الافتخار هذه فهفتخر شويه او ان انا ايه هقعد اتكلم عن نفسي كتير عشان تعرفوا ان انا جامد يعني بما أن كثيرين يفتخرون حسب الجسد أفتخر أنا أيضا فإنكم بسرور تحتملون الأغبياء إذ أنتم عقلاء لأنكم تحتملون إن كان أحد يستعبدكم إن كان أحد يأكلكم إن يعني ي- ي- ي- ي- ينهبكم كده يعني إن كان أحد يأخذكم إن كان أحد يرتفع إن كان أحد يضربكم على وجوهكم على سبيل الهوان أقول كيف أننا كنا ضعفاء ولكن الذي يجترئ فيه أحد أقول في غباوة أنا أيضا أجترئ فيه اهم عبرانيون ده بيتكلم بقى على الناس اللي هم ايه يعني آه ال- الناس اللي بيقولوا عنه غبي او مش عارف مين وكذاب وبيبشروا والكلام ده كله اقرانه يعني اهم عبرانيون فانا ايضا اهم اسرائيليون فانا ايضا أهم نسل إبراهيم فأنا أيضا أهم خدام المسيح أقول كمختل العقل هم بقى عاملين نفسهم خدام المسيح ده أنا بقى هوريكم مين هو خادم المسيح فأنا أفضل في الأتعاب أكثر في الضربات أوفر في السجون أكثر في الميتات مرارا كثيرة من اليهود خمس مرات قبلت أربعين جلدة إلا واحدة يعني اتكربكت اتكربكت في سبيل الدعوة ثلاث مرات ضربت بالعصا مرة رجمت ثلاث مرات انكسرت بي السفينة ليلا ونهارا قضيت في العمق بأسفار مرارا كثيرة بأخطار سيول بأخطار لصوص بأخطار من جنسي بأخطار من الأمم بأخطار في المدينة بأخطار في البرية بأخطار في البحر بأخطار من إخوة كذبت يعني أنا طلع عين اللي خلفوني في الدعوة دي في تعب وكد في أسهار مرارا كثيرة خلي بالك بأخطار من إخوة كذبة دي المقصود بها إيه إخوة كذبة
يعني بيعلمهم منافقين إخوة كذبة مش رسل كذبة أو معلمين كذبة إخوة كذبة إخوة معناها إيه يعني هم مفروض مؤمنين مسيحيين بس هم بيكذبوا منافقين يعني بيعلنوا الإيمان لكن هم إيه بيضمروا الكفر إخوة كذبة الناس دي بقى تعبتني واتبهدلت منهم وكده في تعب وكد في أسهار مرارا كثيرة في جوع وعطش في أصوام مرارا كثيرة في برد و- و- وعري عدا ما هو دون ذلك التراكم على كل يوم على على كل يوم الاهتمام بجميع الكنائس من يضعف وأنا لا أضعف من يعثر وأنا لا ألتهب إن كان يجب الافتخار فسأفتخر بأمور ضعفي الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي هو مبارك إلى الأبد يعلم أني لست أكذب النص ده قلنا فيه إيه؟
اللي هو الله أو ربنا ده في ال- ال- ال- الله غير آه، الغلطة اللي في اليوناني يعني ولا إيه؟
اللي هو إيه؟
ال- اللي هو الفرق يستخدم حاجة في اللي هو النص المفروض يبقى معناه The God and Father of our Lord إله وأبو ربنا يسوع المسيح لكن هو كأنه بيقول إيه الله لفظ الجلالة موصوف بإنه أبو ربنا ده يعرف إن أنا ما أكذبش لكن هو المفروض يبقى إيه إله وأبو ربنا يسوع المسيح يعني إله وأبوه يعلم أني لست أكذب في دمشق والي الحارث الملكي كان يحرس مدينة الدمشقيين يريد أن يمسكني فتدليت من طاقة في زنبيلي من, من السور ونجوت من يديه دي القصة اللي محكية عنها في أعمال الرسل لما إيه بيدعي ان التلاميذ حطوه في سله ونزلوه من على السور كانوا يمسكوه يقتلوه يعني. الاصحاح 12 رؤيا بولس إنه لا يوافقني أن أفتخر فإني آتي إلى منظار الرب وإعلاناته أعرف إنسانا في المسيح قبل أربعة عشرة سنة أفي الجسد لست أعلم أم خارج الجسد لست أعلم الله يعلم اختطف هذا إلى السماء الثالثة وأعرف هذا الإنسان أفي الجسد أم خارج الجسد لست أعلم الله يعلم هو في الجسد او خارج الجسد يعني يعني هو لسه عايش او ميت يعني ولا لا ولا- يعني هو طلع السماء حقيقة بجسده كده ولا خارج الجسد بروح وإعلان ورؤية أو حاجة زي كده فاهم إزاي؟ آه هو هنا المشكلة إن مفيش اعلان صريح ان الكلام ده حصل لبولس لكن ده فهم المسيحيين ان بولس بيتكلم عن نفسه لكنه ايه, إيه بنوع من انواع التواضع يعني ما بيقولش صراحه لكن خلي بالك اعرف انسانا في المسيح قبل 14 سنه 14 سنه بولس ده كان اصلا مسيحي ولا كان لسه كافر غالبا كان لسه كافر غالبا طيب وواضح المسيحية أساسا ايه أوضح المسيحية ما عداش كتير يعني احنا لو قلنا ان سالونيكي الاولى دي اول حاجه هو كتبها سنه 51 او 49 اخر حاجه هو كتبها روميا سنه 58 طيب دول كام سنه قول 10 سنين وبعدين يعني هو يقصد ان دي مثلا حصلت ل- لو احنا نقدر نحدد الوقت تاريخيا اول رحله تبشيريه عملها بولس لغايه الوقت اللي هو شاف فيها المسيح دي كام سنه ما اعرفش هل هل هيجوا خمس ست سنين مش عارف لكن ما اظنش ان اعمال الرسل بيعطي ال- الفكره دي ان دي فعلا قعدت كذا سنه يعني الله اعلم مش عارف لكن لو ده فعلا حاصل يبقى يعني م- انا شايف انه مستحيل يحصل لان دي مش اخر رساله كتبها بولس ده بولس كتب بعديها تانيين فدي اكيد رساله كتبت قبل سنه 58 ميلاديه فمستحيل يكون من اول ما امن ما ما اعرفش يعني هو أعرف إنسانا في المسيح ده إنسانا لا يقصد بنفسه المسيحيين بيفهموا كده طيب لست اعلم الله يعلم انه اختطف الى الفردوس وسمع كلمات لا ينطق بها ولا يسوغ لانسان ان يتكلم بها من جهة هذا أفتخر ولكن من جهة نفسي لا أفتخر إلا بضعفاتي فإني إن أردت أن أفتخر لا أكون غبيا لأني أقول الحق ولكني أتحاشى لئلا يظن أحد من جهتي فوق ما يراني أو يسمع مني ولئلا أرتفع بفرط الإعلانات ما هي دي الجملة اللي هم على أساسها لئلا أعتفر بفرط الإعلانات يعني ربنا بيعلن له كتير فعلشان ما تفخرش بده إن ربنا بيديني إعلانات أو رؤى كتير إيه اللي حصل أعطيت أعطيت شوكة في الجسد ملاك الشيطان ليلطمني لئلا أرتفع من جهة هذا تضرعت إلى الرب ثلاث مرات أن يفارقني فقال لي تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمن الكلام ده مهم يعني يعني إيه الشيطان بيلطمني لألا أرتفع والكلام ده كله بيعذبه ولا إيه بالظبط ولا ده مرض ولا إيه بالظبط المهم إن الخلاصة إن بولس بولس كأنه بيقول إن ده كان شيء ربنا ابتلاني بيه علشان ما اتفاخرش احنا فين كورنثوس الثانية 12 12 سبعة
سبعة نبص على الترجمات لكي لا أتكبر دي الحياة لكي لا أتكبر بما لهذه الإعلانات من عظمة فائقة أعطيت شوكة في جسدي كأنها رسول من الشيطان يلطمني كي لا أتكبر العربية المشتركة ولئلا أنتفخ بالكبرياء من عظمة من كشف لي أصبت بشوكة في جسدي وهي كرسول من الشيطان يضربني لئلا أتكبر هنا مفيش كرسول دي في الترجمة اليسوعية ولا في العرب ولا في الفاندايك فهنا بيقول ومخافة أن أتكبر بسمو المكاشفات جعل لي شوكة في جسدي رسول للشيطان وكل إليه بأن يلطمني لئلا أتكبر يعني كان بيسرع يعني ولا إيه؟ كان بيقول حاجات سرع ولا إيه؟
معرفش طيب ده في حتة هنا على ملاك الشيطان بس لأنهم بيقولوا على المسيح سلام.
بيقولوا متى
تفسير التطبيقي بيقول لا نعلم على وجه اليقين ماذا كانت تلك الشوكة في الجسد لأنه لم يذكرها لنا وقد ظن البعض أنها الملاريا أو الصرع أو مرض في العينين وجايب غلطي أربعة من 13 ل 15 نبقى نبص عليها دي ولكن مهما كان الأمر فإن تلك الشوكة كانت مشكلة جسمانية مزمنة تعوقه في بعض الأحيان عن العمل كانت تلك الشوكة عقبة في طريق الخدمة وقد صلى طالبا زوالها ولكن الله رفض ذلك لأنها كانت لازمة لحفظ بولس في حالة التضاع يعني هو من غيرها كان هيبقى إيه وحش يعني ومتكبر وحاجات زي كده فهي تذكره بحاجته إلى الاتصال الدائم بالله كما كانت مفيدة لمن حوله إذ يرون الله عاملا في حياته طيب إذا كانت هي مفيدة هو ليه بيوصفها كأنها ملاك الشيطان ليلطمني لئلا أرتفع يعني ده يعني في نفس الوقت هو ليه دعا ان هي تتشال
لا أهو دعا اهو من جهة هذا تضرعت إلى الرب ثلاث مرات أن يفارقني فقال لي تكفيك نعمتي لأن, لأن قوتي في الضعف تكمن طب نبص على آه، تفسير يعقوب تردس يعقوب ملطي كما كان الرسول يحرص على تمتعه بروح التواضع فلم يشر إلى رؤياه هذه لمدة 14 عاما ده تفسيره لأن أنا فضلت 14 سنة كنت أعرف إنسان في المسيح كأن دي يعني م- أول يوم هو بقى فيه مسيحي مثلا الله أعلم يعني هما بيفسروا أعرف إنسانا في المسيح قبل 14 سنة إن إن هو فضل كاتم الرؤية دي طوال 14 سنة فهو بيقول حرص الله نفسه أن يبقى الرسول متواضعا فسمح له بشوكة في الجسد تجعله دائما يشعر بضعف الجسد ما هي هذه الشوكة التي في الجسد يرى العلامة ترتليان أنها ألم في الأذن والقديس يوحنا ذهبي الفم أنها صداع والشهيد كبريانوس آلام جسدية كثيرة وخطيرة ويرى البعض أنها إهانات لحقت به من المعلمين الكذبة خاصة من جهة قدرته على الكلام ما كانش بيعرف يتكلم شوية زي ما هم قالوا انه بيقول كلام سخيف او كده إذ يفسرون ملاك الشيطان أو رسول الشيطان آه صح صح كده غالبا دي ده الكلام المظبوط إن هو قال هو قال إيه فليس عظيما إن كان خدامه أيضا يغيرون شكله شكلهم كخدام للبر فهو كأن هو قال إن الشيطان يغير نفسه إلى شبه ملاك نور فهو كأنه يعني ملاك الشيطان ده عبارة عن إيه إن ناس آه، قضاضوا دول هم دايما يعيروه دايما يؤذوه دايما يبهدلوه وحاجات قبل كده زي كده يعني ويمكن بقى المقصود بشوكة في الجسد ان دي كانت آلام جسدية بتصيبه يعني من هؤلاء طيب في يقول البعض كذا كذا يقول البعض أنه يعني نوعا من الألم في الرأس أصابه الشيطان ربما لم يكن الأمر هكذا لأن جسم بولس لم يكن أن يسلم للشيطان متطلعين إلى أن الشيطان نفسه خضع للشخص نفسه كما أمر بولس بقول ملاك الشيطان يقصد به كل مقاومي الكلمة الذين صارعوا وحاربوا ضده الذين ألقوه في السجن والذين ضربوه لكي يموت فإنهم مارسوا عمل الشيطان كل واحد كان يقاومه لذلك يقول أعطيت شو- شوكة لئلا أنتفخ ليس كما لو أن الله وضع أسلحة في أيدي هؤلاء الناس ليس كذلك ولا إن الله يؤدب ويعاقب بل إلى حين سمح لهم بذلك طيب ده بينقل بعض الأقوال العلماء آه، سفريان أسقف جبالة بيقول يظن كثيرون أن هذا كان نوعا من الصداع حل بالرسول لكن الحقيقة هي أن بولس يشير إلى الاضطهادات التي تحملها الصدرك من القوات الشيطانية في ثيودورت آه، ثيودورت أسقف كورش بقوله ملاك أو رسول الشيطان يعني بولس الشتام والهجوم والثورات التي واجهها طيب كويس أوي ماشي نكمل ثم يبقى المقصود بملاك الشيطان على فكرة إيه، احنا بصينا في الترجمات اهو رسول الشيطان وفي العربية المشتركة كرسول من الشيطان واليسوعية برضو رسول للشيطان والإنجيل الشريف رسولا من الشيطان يعني هو كان بيوصف هنا المعلمين الكذبه يعني اه ان هم كانوا بيطلعوا عليه اشاعات كتيره فهو كان ويضربوه ويهنوه وحاجات زي كده يعني
يعني هم كانوا طيب.
بيخلوه بيخلي ان هو فعلا ينضرب ايه كانوا بيخلوه فعلا ينضرب اه ما هو مثلا اللي حصل لبولس لما جم اليهود هيجوا عليه الناس الوثنيين اللي هو دعاهم راح ايه اللي حصل خدوه سجنوه فهو كأن ده يعني المقصود يعني ان الناس اللي بي- بيخلوه في النهايه يصاب باذى جسدي سواء بقى اتضرب ولا اتجلد ولا الحاجات اللي هو قاعد يحكي فيها دي هم دول الناس رسل الشيطان هم اللي ايه تسببوا في ده يعني فبكل سرور أت- افتخر بالحري في ضعفاتي لكي تحل علي قوه المسيح لذلك اسر بالضعفات والشتائم والضرورات والاضطهادات والضيقات لاجل المسيح لان حينما انا ضعيف فحينئذ انا قوي العلامات التي تميز الرسول قد صرت غبيا وانا افتخر أنتم ألزمتموني لأنه كان ينبغي أن أمدح منكم إذ لم أنقص شيئا عن فائق الرسل وإن كنت لست شيئا يعني هو بيقول إيه أنتوا علشان ما اديتونيش حقي وعلشان ما خدتش وضعي ما بينكم خليتوني غصب عني ان انا اقول ان انا كذا وكذا وكذا وكذا وقعدت افتخر فانا كده ايه صرت غبيا وانا افتخر هو بيقول إن علامات الرسول هو فقط كرر حكايه فريق الرسل دي مرتين آه يعني هو يقصد فريق الرسل يعني الرسل اللي شغالين باجتهاد في الدعوه وكده يعني ولا إيه؟
باقي الرسل آه يعني يعني أنا أنا إيه، لم أنا زي زي بقية الرسل اللي شغالين يعني في الدعوة لا، كلمه فريق فريق الرسل دي فريق دول يعني كانت شغالين باجتهاد في الدعوه ولا كانت شغالين آه فاق يعني بيضطهدوا إيه، الجامدين مثلاً يعني ولا ايه يعني إيه بيضطهدوا مثلاً 11.
إيه ولا شغالين في ايه بالظبط يعني فائق الرسل يعني المقصود بها أ- أ- أعظم الرسل يعني لأني لست متخلفا في شيء عن أولئك الرسل المتفوقين في العربية المشتركة إيه، وما أنا أقل شأنا من أولئك الرسل العظام يعني نحن اللي كان في رسل خيبانين إيه؟
اللي كان في رسل خيبانين خي- ما يعرفوش ما علينا، مش- مش- ممكن مفيش مشكلة أو ناس شغالة أكتر من ناس إن علامات الرسول صنعت بينكم في كل صبر بآيات وعجائب وقوات خلي بالك النص ده مهم إن إيه علامات الرسول فهو برضه زي ما قيل عن المسيح انه ايه, إيه انسانا نبيا مقتدرا بالفعل والقول امام الله وجميع الشعب او يسوع الناصري رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب وايات صنع الله بيده يعني ايه المعجزات دي مش دليل الوهيه ولا حاجه وخلي بالك برضه لما مثلا تكلمنا عن في مقطعين في اعمال الرسل عاوز اذكركم بيها مش عارف اعمال الرسل إيه- إيه راحت فين يا شيخ حسام فين اعمال الرسل بتاعتي
تقريبا كانت في ال- سلام.
على المكتب شاف طبعا معروف عند المسيحيين ان موضوع المعجزات ده دليل الوهيه وش تمام هو بولس بيقول علامات الرسول صنعت بينكم في كل صبر بايات وعجائب وقوات في النصين في نصين مهمين قوي النص اللي هو فين في اعمال الرسل تقريبا 14 لما بولس قال لهم قل على رجليك وقف على رجليك منتصبا وقال ان الالهه تشبهوا بالناس ونزلوا الينا ده موجود فين في اعمال الرسل 14 11 فالجموع لما راوا ما فعل بولس رفعوا صوتهم بلغه الليكاونيه قائلين ان الالهه تشبهوا بالناس ونزلوا الينا في نص تاني لما بولس ايه كان في افسس تقريبا آه اسف في مالطا فهو بيقول ايه في 28 من 3 ل 6 بيقول ايه فجمع بولس كثيرا من القضبان ووضعها على النار فخرجت من الحرارة أفعى ونشبت في يده قرصته فلما راى البرابره الوحش معلقا بيده قال بعضهم لبعض لابد ان هذا الانسان قاتل لم يدعه العدل يحيا ولو نجا من البحر يعني ايه كان في عاصفه وبتاع وال- والسفينه اتكسرت وهو نجا فواضح ان ده يستاهل يموت علشان ايه نجا من السفينه راح طلعت له قفعه عضته يعني فالمهم عمل ايه فنفض هو الوحش إلى النار ولم يتضرر بشيء رديء وأما هم فكانوا ينتظرون أنه عتيد أن ينتفخ يجي له من السم أو كده يعني ورم أو يسقط بغتة ميتا فإذ انتظروا كثيرا ورأوا أنه لم يعرض له شيء مضر تغيروا وقالوا هو إله فدي فكرة إيه؟ إن معجزة حصلت راحوا قايلين عنه إيه؟ إله مين اللي كان بيطلع منه الكلام ده؟ الوثنيين والبرابرة والمتخلفين اللي هم مش شعب بني إسرائيل اللي عارفين الرسل والأنبياء والمعجزات العظيمة فلما كان بيحصل ما بين بني إسرائيل معجزة عظيمة من معجزات المسيح كانوا بيقولوا قد قام فينا نبي عظيم وهكذا هذا يسوع النبي الذي من ناصرة الجليل وهكذا لكن فكرة ان معجزة دليل ألوهية اللي كان بيقول بالكلام ده الوثنيين وطبعا المسيحيين ايه بيحذو آه، حذوهم طيب في العدد 13 لأنه ما هو الذي نقصتم ع- آه، عن سائر الكنائس إلا أني أنا لم أثقل عليكم سامحوني بهذا الظلم هو ذا المرة الثالثة أنا مستعد أن آتي إليكم ولا أثقل عليكم لأني لست أطلب ما هو لكم بل إياكم لأنه لا ينبغي أن الأولاد يذخرون للوالد للوالدين بل الوالدون للأولاد وأما أنا فبكل سرور أنفق وأنفق لأجل أنفسكم وإن كنت كلما أحبكم أكثر أحب أقل يعني إيه؟ يعني واضح إن هم ما كانوش بيحبوا بولس قوي يعني وإن كنت كلما أحبكم أكثر أحب أقل فليكن أنا لا أثقل عليكم لكن إذ كنتم ولكن إذ كنت محتالا أخذتكم بمكر يعني إيه إذ كنت محتالا أخذتكم بمكر خلي بالك بيستخدم هو ألفاظ سلبت كنائس محتال مش عارف مين طيب النص ده رقم كام كورنثوس الثانية الإصحاح كام 12 كام ترجمة الحياة بتقول ولكني كنت محتالا فسلبتكم بمكر العربية المشتركة ولكن هل كنت ماكرا فاحتلت عليكم ده قلبها لصيغة سؤال اليسوعية ورب قائل يقول إني لم أثقل عليكم ولكني وأنا ذو مكر قد أخذتكم بحيلة فين ورب قائل دي برضو يعني ما علينا تعالوا نبص عليها في اليوناني العربي بين السطور كورنثوس الثانية 12 12 كام؟ ايه؟ ماشي اهو وليكن انا ما كنت عب ما كنت عبئا عليكم بل اذ كنت ماكرا بحي بحيله اخذتكم تمام بحيله اخذتكم طيب واضح ان اما نشوف طيب الكلمه اليونانيه اللي هنا هنا انهي كلمه ماكرا بانورجوس وهنا آه، إلبون إلبون دي شا- عادية عارفها يعني مش معناها يحتال ولا حاجة محت- معناها لا آه، إلبون إلبون أهو ل- لامبانو طيب هنا دي πανοῦργος πανοῦργος نبص عليها في القاموس قاموس سترونج بيقول ايه من اصل كذا πᾶς و ἔργον ἔργο work πανοῦργον all work clarification مش معناها حاجه وحشه يعني امال هم ليه بي بي skillful clever هو بيقول ال- النص معناه ان ولكن اذ كنت المفروض بقى بشتغل كتير فايه قبلتكم او خدتكم او بقيتوا مسيحيين يعني في- يعني فيما معناه كانه بيقول انتوا ما تستاهلوش او انتوا يعني مش قد كده بس انا اللي ايه عشان شغال جامد يعني في الدعوه وكده فانتوا بقيتوا مسيحيين يعني حاجه زي كده هل طمعت فيكم باحد من الذين ارسلتهم اليكم طلبت الى تيتوس وارسلت معه الاخ برضو الاخ اللي احنا ما نعرفوش هل طمع فيكم تيتوس أما سلكنا بذات الروح الواحد أم بذات الخطوات الواحدة أتظنون أيضا أننا نحتج لكم أمام الله في المسيح نتكلم ولك ولكن الكل أيها الأحباء لأجل بنيانكم لأني أخاف إذا جئت أن لا أجدكم كما أريد وأوجد منكم كما لا تريدون أن توجد خصومات ومحاسدات وسخطات وتحزبات ومذمات ونميمات وتكبرات وتشويشات كل ده كان ايه موجود في في الكنيسه اللي زي الفل دي أن يذلني إلهي عندكم إذا جئت أيضا وأنوح على كثيرين من الذين أخطأوا من قبل ولم يتوبوا عن, النج... عن النجاسة والزنا والعهارة التي فعلوها ده على أساس إن كان فيهم واحد اللي هو زنى بزوجة أبيه فواضح إن هم كانوا كنيسة زي الفل لم يتوبوا عن النجاسة والزنا والعهارة تعالوا نبص على النص ده في الترجمات التانية نشوف كل واحد بيترجم التشكيلة الحلوة من الكلمات دي ازاي احنا في في 12 21 12 21 نعمل كومبير ترجمة الحياة بتقول ايه فلم يتوبوا عما ارتكبوا من دنس وزنا وفسق ماشي العربية المشتركة ما ارتكبوه من دعارة وزنا وفجور ماشي برضو اليسوعية دعارة وزنا وفجور الإنجيل الشريف عن النجاسة والزنا والخلع يبقى احنا عندنا تشكيلة كويسة يعني من الكلمات عاوز أبص كده على اليوناني بالمرة انا بقى ناكل الزنا والحاجات ده مش هم بيسافوش هم ملكوت باطل باعتبارهم ان هم قالوا المسيح لا والله انا بورني مارتي كوتون دي إيه، بورني دي اللي هي جايه منها برو آه برو اي مارتي كوتون دي جايه من كلمه خطايا يعني خطايا كايوي ماتانوئي سانتون يتوبوا يتوبوا من اه هي دي بقى اكاثارسيا اكاثارسيا يعني دي نجاسه ان cleanness واخد بالك ان cleanness هل هو هنا كاتب impurity او عدم نقاء physically or morally يعني بشكل فعلا جسدي او بشكل معنوي فهو دي اللي ترجموها نجاسه يعني و πορνεία πορνεία دي اللي هي الزنا او دعاره او adultery يعني زنا يعني وكده يعني ماشي و السلجية السلجية دي بقى معناها ايه فلسي وساخة يعني ده جرنين ولا جرنين، ايا كان طب كويس يعني إيه، أبرا أبراكسن ابراكسون ما علينا يبقى هي اكاثارسيا وبورنيا واسلجيه دول بقى ترجموها نجاسه وزنا وعهاره ودعاره وفجور وفسق وقول زي ما انت عاوز تقول يعني دول هيخشوا يا باشا مثلا على ملكوت ولا على مرحله اول ما هو المفروض بولس قال ان انتم مش عارفين ان كل دول ما بيدخلوش ملكوت السماوات اللي هو لا زنا ولا مضاجعي ذكور ولا ولا ولا ولا ولا مش فاكرين النص ده انا فاكر بس يعني هو كده مهما قبل المسيح برضه مش هيخش
ايه مهما قبل المسيح كفاد ليه زي ما بيقولوا يعني كده برضه حتى كده مش هيخش برضه بحسب المعتقد السائد حاليا مش بمعتقد بولس المسيحيين لازم بقى يتوبوا ولازم يعترفوا الكلام ده كله ما- لو ما حصلش الكلام ده
ما اعرفش بقى ايه اللي يحصل بقى هيفوت على النار الاول ولا ايه اللي يحصل مش عارف الاصحاح 13 سلطة الرسول للبنيان لا للهدم هذه المرة الثالثة وآتي إليكم على فم شاهدين وثلاثة تقوم كل كلمة قد سبقت فقلت وأسبق فأقول كما وأنا حاضر المرة الثانية وأنا غائب الآن وأنا غائب الآن أكتب للذين أخطأوا من قبل ولجميع الباقين أني إذا جئت أيضا لا أشفق مش هرحمكم لو جيت إذ أنتم تطلبون برهان المسيح المتكلم فيا الذي ليس ضعيفا لكم بل قوي فيكم لأنه وإن كان قد صلب من ضعف ولكنه حي بقوة الله ده برضو نص كويس صلب من ضعف وده مفروض الإله يعني صلب من ضعف لكنه حي بقوة الله فنحن أيضا ضعفاء فيه لكننا سنحيا معه بقوة الله من جهتكم جربوا أنفسكم هل أنتم في الإيمان امتحنوا أنفسكم أم لستم تعرفون أنفسكم أن يسوع المسيح هو فيكم إن لم تكونوا مرفوضين لكني أرجو أنكم ستعرفون أننا نحن لسنا مرفوضين حلوة حتة أننا نحن لسنا مرفوضين واضح أن في إيه حاجة كانت بتقال عنه يعني أن بولس مرفوض أو كافر ده المقصود يعني خلينا نبص على ترجمة النص ده إيه، كورنثوس الثانية 13 6 نعمل كومبير غير أنني أ- غير أني أرجو أنه سيتبين لكم أننا نحن لسنا فاشلين ده في الحياة أننا غير فاشلين في العربية المشتركة أننا لسنا من المرفوضين دي اليسوعية الإنجيل الشريف لم نفشل في الامتحان والبوليسية البوليسية أننا لسنا غير مزكين طيب عشان نخلص من الحوار ده دي 13 كام 13 6 ستة مفروض في حتة هنا دي ستة ده عشان بس هم حاطين لينك وكده أرجو أنكم تعرفون آه، إن أن نحن لا نكون غير أهل أدوكيموي أدوكيموي أدوكيموي دي نبص عليها هنا أدوكيموي هي الآ دي يعني معناها ضد ض- اللي هي زي أن كذا فاهم إزاي؟ فكلمة الدوكيموس دي معناها إيه؟ as a negative particle وبعدين إيه؟ دي أصلها آه، properly acceptable acceptable
غير مقبول يعني إيه؟
يعني هم غير مقبولين مرفوضين لا هو عاوز يقول اه اننا اننا نحن لسنا مرفوضين
امال ليه فاشلين ليه ليه فاشلين معرفش طيب واصلي الى الله انكم لا تعملون شيئا رديا ليس لكي نظهر نحن مزكين مزك آه، مزكين بل لكي تصنعوا انتم حسنا ونكون نحن كاننا مرفوضون لاننا لا نستطيع شيئا ضد الحق بل لاجل الحق لاننا نفرح حينما نكون نحن ضعفاء وانتم تكونون اقوياء وهذا ايضا نطلبه كمالكم لذلك اكتب بهذا وانا غائب لكي لا استعمل جزما وانا حاضر حسب السلطان الذي اعطاني اياه الرب للبنيان لا للهدم تحية ختامية وتشجيع والحمد لله خلصنا الرسالة دي على خير أخيرا أيها الإخوة افرحوا افرحوا عشان خلصنا الرسالة أكملوا أكملوا تعزوا اهتموا اهتماما واحدا عيشوا بالسلام وإله المحبة والسلام سيكون معكم سلموا بعضكم على بعض بقبلة مقدسة يسلم عليكم جميع القديسين النص ده مهم نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس مع جميعكم امين. النصارى بيستشهدوا بالنص ده على ان ده دليل على ان بولس كان بيؤمن بالثالوث. لكن ثانية واحدة بس عشان ما معيش القلم بتاع الماركر. طيب. اه بولس بيقول نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس مع جميعكم امين. في حاجة في حاجة اسمها الثالوث وفي حاجة اسمها ثلاثي تمام ثلاثي مش معناه الثالوث الثالوث ده هو المفهوم المسيحي اللي بيقول فيه الاب والابن والروح القدس والقصة بتاعت ايه ان دول موجودين منذ الازل تمام الابن ده مولود من الاب والروح القدس ده منبثق من الاب او بحسب المفهوم الكاثوليكي منبثق من الاب والابن ما علينا المهم ان التلاتة دول واحد في الجوهر وان هما التلاتة دول قدرة واحدة وعظمة واحدة وكل الكلام ده كله ده اسمه ثالوث لكن ثلاثي معناه ايه ان في ثلاثة بيذكروا مع بعض ليهم علاقة ببعض لا أكتر ولا أقل لكن بولس عمره ما بيتكلم على إن التلاتة هم واحد في الجوهر بدليل إن هو بيقول وأن ليس إله آخر إلا واحدة في كورنثوس الثانية أربعة أربعة وفي كل مدخل من مداخل رسائله بيقول فيها الله الآب وما بيقولش الله الابن ولا بيقول الله الروح القدس ولا بيقول الله يسوع ونصوص كتير بالعبيط اللي هو بيقول إله ربنا يسوع المسيح إله وأبو ربنا يسوع المسيح وهكذا يبقى هو ما بيؤمنش بتثليث لكن بولس بيؤمن بالثلاثي ده إن التلاتة دول مرتبطين ببعض ليهم علاقة بالكنيسة فالمفروض الثلاثي بتاع بولس كالآتي إن الآب ده هو الاله الحقيقي الاله اله حقيقي وحيد تمام لكن الناس اللي هو الحوار بتاع ايه الجميع زاغوا وفسدوا واخطاوا وعوزوا بمجد الله والخطيه الاصليه واصبحوا منفصلين عن الله وحاجات زي كده فجاب ادم الثاني صورة الله بكر كل خليقة اللي هو ما عندوش ولا خطية ومش عارف مين المهم كل الصفات اللي هي بتاعت ايه آدم قبل الخطية ده مين المسيح عمل بيه ايه المصالحة فأصبح وسيطا ما بين الله والناس الإنسان يسوع المسيح تمام دول بقوا كده اتنين طيب بعد ما بقى فيه خلاص مصالحة ما بين الآب وما بين الناس بدأ بحسب فهم بولس ان بقى في مواهب اعطوا لهؤلاء المؤمنين اللي هو بقى ايه بيدخل الروح القدس بقى في النص الروح القدس ده عبارة عن ايه وسيلة اتصال ما بين الاب والناس بولس ما بيوضح لناش بالظبط ايه معتقده في الروح القدس او هو عبارة عن ايه او حاجة زي كده يعني بي- بيستخدم تعبيرات آه، عايمه شويه يعني تمام لكن بولس عمره ما بيقول ان المسيح والاب والروح القدس اله واحد واحد مع الاب في الجوهر والشرح بتاع الثالوث لكن هو واضح ان اكيد بولس برضه بفكرته دي اللي موجودة في أعمال الرسل وموجودة في الرسائل إن في الأب والمسيح والروح القدس والروح القدس دوره بارز جدا في أعمال الرسل وبرضه بولس بيبرز دور الروح القدس في رسائله والمواهب والتكلم بألسنة ومسحة المرضى و و و و و تمام أكيد كان دور في إن فكر الثالوث ده يتكون إنه كان دايما بيذكرهم كثلاثي ليهم أهمية كبيرة جدا جدا جدا تمام يبقى هو الموضوع مش مجرد نص يذكر الثلاثة مع بعض وخلاص يبقى فيه ثالوث لا احنا عارفين ان هم ثلاثة وعارفين ان هم ثلاث اقانيم يعني كائنات كل واحد مستقل بذاته له شخصياته الخاصة به وله ارادة والكلام ده كله لكن ايه فاضل لنا علشان نخليهم ثالوث نثبت ان هم ايه الثلاثة واحد في الجوهر وان الابن ده مولود من الاب وان الروح القدس منبثق من الاب وخد جوهره والكلام ده كله تمام واحنا كده خلصنا كورنثوس الثانيه المره الجايه ان شاء الله هندخل في رساله بولس الى اهل غلطيا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك